الإله الواحد أمين احنا في آخر إصحاح من إنجيل معلمنا لوقا أفكركم تاني عشان ناس كتير ما حضرتش البداية إنجيل معلمنا لوقا له ميزات خاصة أولا هو اتكتب في ستينات القرن الأول ولوقا لأنه في الأصل يوناني ما كانش يهودي فركز في كتابته أو في إنجيله على مخاطبة اليونانيين الأمميين يعني ما هماش في الأصل يهود عشان كده تلاحظوا أن إنجيل لوقا أقل ما يمكن في ذكر النبوات وأحداث العهد القديم لأن بالنسبة للشخص اليوناني ما يعرفش العهد القديم ولا الفكر اليهودي على عكس معلمنا متى في إنجيله إنجيل معلمنا متى بيخاطب اليهود ما فيش إصحاح يخلو من علاقة بالعهد القديم وبالفكر اليهودي إنجيل لقى لأنه بيخاطب اليونانيين اليونانيين جماعة يشغلهم الفكر والفلسفة هم اللي طلع من عندهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وهم ناس غاويين يعني يبحثوا في المثاليات الفلسفة كلمة philosophy يعني حب الصوفية اللي هي الحكمة philosophy فيلو يعني محبة وصوفية دي يعني الحكمة يعني محب الحكمة فالجماعة دول بيدوروا على المثاليات الإنسان المثالي والمدينة المثالية الفاضلة والحياة المثالية والأخلاق المثالية وعشان كده معلمنا لوقا كان غرضه هو بيكتب يقدم لهم المسيح له المجد الشخص المثالي في كل شيء طبعا ربنا يسوع فعلا مثالي يعني هو لوقا مش بيألف إنما بيركز على الزاوية دي بيركز على عرض المسيح محب البشر المسيح له المجد المثالي في كل شيء وعشان كده ما كانش مركز كفاية على لاهوته إنما ده لا يعني إطلاقا أن إنجيل لوقا يخلو من إشارات للاهوت المسيح لا طبعا في إشارات كتير قوي عن ألوهية المسيح إنما التركيز على المسيح كالشخص المثالي بيرفكت مان اللي هم بيدوروا عليه في اليونان في الفلسفة في اليونانية كمان سبقوا العالم في احترام الإنسانية تعرفين في الديانة اليهودية للأسف بسبب انحراف بعض التعاليم بقى ينظر للمرأة وينظر للطفولة نظرة دونية يعني ما فيهاش احترام في اليونانية في الوقت ده في الفلسفة كانت النظرة للإنسان نظرة محترمة طبعا وأحيانا يشبه التطرف لأن هم دول وثنيين لكن كانوا يحترموا المرأة ويحترموا الطفل إنجيل متى ما كانش فيه قصص كتير فيها أطفال ولا أحداث كتيرة فيها ستات بينما إنجيل لوقا تلاحظوا أن المرأة ظاهرة قوي في إنجيل لوقا يعني قصة المرأة الخاطية في إنجيل لوقا في تركيز كتير على دور المرأة في الإنجيل في إنجيل لوقا كمان في تركيز على الطفولة لأن ربنا يسوع له المجد لم يذكر عن طفولته أو ميلاده بالتفصيل إلا في إنجيل لوقا لأن لوقا بيخاطب ناس يحترموا الطفولة ويحبوها فكان برضو أشار بتفصيل إلى قصة ميلاد يوحنا وقصة ميلاد ربنا يسوع له المجد لوقا لأنه طبيب في ذكره للأمراض اللي تعامل معاها ربنا يسوع كان برضو أسلوبه علمي أكتر من الباقيين في ذكر الأمراض في الأصل اليوناني لما تقروا النص تحسوا أنه بيتكلم لغة علمية أكتر من مرقس ومتى ويوحنا بحكم تخصصه ولأنه فنان يتسم في عرضه لأحداث حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض بأنه بيعرض القصة بشكل فني تخليك بسهولة جدا تتخيل الحدث يعني مثلا قصة الابن الضال لما تقراها كانك بتتفرج عليها ما هو دي يعني قوة الأديب أو الفنان في إنه وأنت بتقرا له خيالك على طول يعيش مع كلامه وي- ويستوعب التفاصيل من غير ما يحس بينما واحد فينا لما يكتب مهما كان لأنه مش فنان ومش أديب الكتابة تبقى ضعيفة شوية طبعا احنا كل ده ما يلغيش ان الروح القدس هو اللي بيستخدم كل واحد فيهم في الكتابة لكن ظهرت ميزات معلمنا لوقا في كتابته الإنجيل فإنجيل لوقا يتسم بعرضه القصصي الشيق بحكم أنه كان فنان وكان أديب وكان رسام وكان طبيب كان متعدد المواهب يتسم أيضا لوقا أنه يعتبر أول مؤرخ في تاريخ كنيسة العهد الجديد عشان كده بدأ إنجيله بكلمة يقول قد تتبعت بالتدقيق كل شيء المؤرخ تلاقوه يمشي ورا الحدث ويسافر من بلد لبلد ويسأل أصحاب الحدث ويقعد يجمع المعلومة بدقة من أصحابه معلمنا لوقا كان فيه الميزة دي فيعتبر أول مؤرخ عشان كده حكى قصة ميلاد المسيح واخدها من فم العذراء وحضر قعد مع العذراء وسمع القصة بالتفصيل فكتب وهو اللي كتب سفر أعمال الرسل كتأريخ للكنيسة الأولى من سنة 30 ميلادي تقريبا لحوالي 60 ميلادية فهو اللي حكى لنا برضه تاريخ انتشار المسيحية وبداية الكنيسة في في السنين الأولى بعد صعود المسيح كل دي معالم في إنجيل لوقا آم، واحنا بنراجعه لان احنا خلاص بنقربنا من- يمكن المره الجايه نعيشنا نختم انجيل لوقا بنعمه ربنا بعد مرور اكتر من سنه في انجيل لوقا أم، كمان انجيل لوقا يتسم بحاجه مهمه لوقا لانه فنان رقيق الحس حين يعبر عن مشاعر المسيح يعبر عنها بعمق وحين يعبر عن مشاعر الناس يعبر عنها بعمق فتحس انك بتتاثر مثلا بنازفة الدم وهي جاية خايفة مرعوبة لأن المسيح قال في حد لمسني تحس إنك يعني متعاطف معاها وهي خايفة محرجة قدام الجموع دي كلها إنها تحكي حكايته ولما تسمعه هو بيشرح لك المرأة الخاطية وهي بتبكي وبتمسح بشعر راسها رجلين المسيح تحس بمشاعر الست دي المنسحقة على رجلين ربنا يسوع فهو يتسم برقة الحس ويعرض المشاعر بشكل رائع جدا وهنا يبان بقى ان انجيل لوقا يعتبروه انجيل التوبة او انجيل التائبين لان لوقا بمحبته الكبيرة لربنا كان مركز قوي على ذكر قصص التوبة قصص حب الله للتائبين فانفرد مثلا بقصة زك مش موجودة في ولا انجيل تاني قصة المرأة الخاطية قصة الابن الضال قصص توبة عميقة بتفصيلاتها عشان نشوف قد كده المسيح محب للخطاة وعشان يشجع كل الأمميين دول إن هم يرجعوا لربنا احنا وصلنا لنهاية إنجيل لوقا في عدد 13 من الإصحاح الأخير فكركم المرة اللي فاتت آم، معلمنا لوقا كشف لنا عن أفراح القيامة والمريمات لما راحوا و... وساعتها آم، يعني رجعوا يقولوا للتلاميذ التلاميذ اتشككوا راح بطرس جاري برضه رجع مش يعني مش متأكد كفاية وقلنا أثناء رجوعه غالبا تقابل مع المسيح في لقاء خاص لم يذكر عنه كلمة واحدة إلا كلمة ظهر لسمعان احنا في عدد 13 وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم اثنين منهم يعني ايه يعني اثنين من التلاميذ انما لازم نفتكر حاجة كلمة تلاميذ لا تعني الاثنى عشر فقط ولا السبعين رسول فقط انما كلمة تلاميذ تقال في الزمن الاول على كل من يتبع المسيح فكلمة تلاميذ دي كلمة واسعة لكن لما نقول الاثنى عشر رسولا يبقى بنحدد ال 12 او السبعين انما اتنين منهم يعني اتنين من تابعي المسيح لان القصة دي مش خاصة بال 12 مش خاصة بتلاميذ المسيح ال 12 كان منطلقين في ذلك اليوم ذلك اليوم اللي هو يوم ايه يوم قيامة ربنا يسوع ما احنا في الاصحاح ده بنستعرض قيامة المسيح بدأ الاصحاح بكلمة في اول الاسبوع اول الفجر وقلنا أول الأسبوع اللي هو يوم الحد وفي الفجر وأعلنت القيامة الخبر بينما بينتشر بهدوء من المريمات للتلاميذ كانوا بقية التلاميذ أو شعب المسيح في الوقت ده أغلبه اتشتت من الخوف بعد ما عرفوا أن المسيح مات على الصليب بدأ كتير منهم يضعف ويبعد ليه؟ كانوا متوقعين أنها تقوم موجة من اضطهاد كل من يتبع المسيح المسيح مات في نظر اليهود وفي نظر للأسف تابعيه فابتدى أغلبهم يخاف ويحبط ويتشكك ويهرب فكتير منهم ما كانوش من اورشليم كانوا من البلاد اللي حواليه اللي يقعدهم في اورشليم ويعرضهم للوقوع مع رؤساء الكهنة وعسكر الهيكل ابتدوا يهربوا اتنين منهم اللي هنسميهم تلميذي عمواس في ذلك اليوم اللي هو يوم حد القيامة انطلق إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس ستين غلوة دي تطلع سبعة ونص مايل سبعة ونص ميل يعني تتمشي بس تتمشي ايه تاخد ساعات واخدين بالكم مسافة معرفش تتمشي في قد ايه لكن مش اقل من اربع خمس ساعات على الاقل لانه سبعة ونص مايل دي كبيرة انما الناس كانت واخدة على المشي في الزمن ده وبعدين الناس دي طيب سايبة اورشليم ليه لانه خايفين يعيشوا فيها ورايحين القرية غالبا دي بلدهم زي ما هيبان في آخر القصة إن هم كانوا دي جهتهم فرايحين يباتوا في أمواس معناها ليهم ناس أو ليهم بيوت في أمواس وكانوا في أورشليم ضيوف وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث بالمناسبة كلمة في ذلك اليوم دي يعني مش في موضوعنا دلوقتي بس هي للدارسين منكم في ذلك اليوم دي كلمة تتكرر كتير قوي في النبوات ويقصد بها عادة يوم القيامة برضه في النبوات في العهد القديم يعني مثلا ميخا يقول لك في ذلك اليوم هيحصل وهيحصل وهيحصل صفانيا يقول في ذلك اليوم كلهم شايفين اليوم على بعد مئات السنين لأن هم مستنين اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده انتظروه مئات وآلاف السنين ذلك اليوم ليه يوم الحد ده يوم بداية العهد الجديد يوم الأبدية يوم تحرير البشرية يوم قيامة الناس فاليوم ده انتظرته كل الأجيال والأنبياء كانوا بيستخدموا نفس التعبير في ذلك اليوم ساعات تتقال في آخر الأيام هي برضو مقصود بها ذلك اليوم فاللي منكم بيقرأ أنبياء كتير نبوات العهد القديم دايما يركز على الكلمة دي لما يلاقيها يربطها بلو 24 وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث يعني الاثنين بيتكلموا في السكة وهم نازلين من أورشليم عن اللي حصل ايه اللي حصل ان هم مسكوا ربنا يسوع المسيح وصلبوه وكنا فاكرينه هيعيش على طول وللأسف بهدلوه وبعدين مات واتدفن ونيقوديموس دفنوه وابتدوا بيحكوا بيحكوا عن أسبوع الآلام وكل اللي حصل في أسبوع الآلام وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهم ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته وهما بيتكلموا قرب المسيح له المجد منهم وابتدى يتمشى معاهم إنما أمسكت أعينهما عن معرفته والكلمة دي برضو حيرت الآباء ليه يا رب ما كشفتش عن حضورك للوهلة الأولى ده هم حزنانين ومحبطين وهربانين ومكتئبين و... يعني أجمل شيء إنك تقول لهم أنا هو أنا قمت لكن ربنا يسوع له المجد أراد إنه ما يكشفش عن حضوره من اللحظة الأولى ويخليهم يكتشفوه حتة بحتة يمكن عاوز يقول لنا رسالة ان هو جنبنا بس احنا اللي مش شايفين لان هي نفس الموقف ومسكت اعينهم يا ما بيحصل كده ده يمكن على طول كده ربنا يسوع يبقى ماشي معانا في طريق هذه الحياة واحنا مكتئبين ومتنكدين ومغمومين والمسيح نفسه له المجد القائم المنتصر ماشي معانا واحنا مش شايفينه وقال احنا اللي بنشكي وبنحكي وهو قاعد يسمع كانه ما يعرفش فيمكن الفكرة دي رسالة لينا ان كل ما تتمشى وانت مكتئب تذكر هذا اللقاء ان المسيح ماشي جنبك بس انت اللي عينيك مقفولة عشان كده كتير من الاباء قالوا امسكت اعينهما عن معرفته بسبب شدة الحزن او بسبب الكآبة الكآبة تقفل العين تقفل العين عين الايمان تخلي الواحد مش قادر يشوف ربنا لما الواحد يستسلم للحزن والاحباط ما يشوفش لما ربنا موجود وربنا قام من الموت وكل حاجة هتتصلح انما الكئيب المهزوم ما بيشوفش بعض الاباء فكروا تفكير اخر قالوا لان المسيح له المجد قام بجسد ممجد الجسد الممجد اللي هيستمر للابد اللي احنا هنلبس زيه يوم ال... في يوم القيامه له جلال وبهاء مختلف شويه عن الجسد الاولاني فقد يكون هذا هو سبب انهم ما عرفوهش من اللحظه الاولى وعشان كده تاخدوا بالكم اتكررت مثلا في حادثه لما ظهر المسيح عند بحر طبري وهم كانوا في المركب وطالعين برضه من الماء من الوهله الاولى ما عرفوهوش كان واقف على الشاطئ ما فيش غير بعد شويه بعد ما اتكلم معاهم يوحنا ميل على بطرس وقال له هو الرب عرف بس ما عرفوش من اللحظه الاولى برضه بنفس التفسير خدوا قصة مريم المجدلية لما ظنته البستاني برضه دي كانت تحير بستاني ايه دي معشراه وعارفاه ده يعني ربنا يسوع له المجد اللي هي تلمسته بقالها سنين انما لانه بهاء جسده الممجد يمكن تمسك العين عن ادراكه فده احد التفاسير اما تفسير قلة الايمان وضعف الايمان اما التفسير بتاع الجسد الممجد اللي يخلي العين الع... البشرية الضعيفة دي ما تشوفوش فك... وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه برضه تلاحظوا حاجة ربنا يسوع هو اللي بيقدم نفسه يعني دول هربانين وهربانين من حمل الصليب لأن كونهم سايبين أورشليم معناهم معناها ابتدوا يبيعوا بقى القضية وابتدوا يتنازلوا عن إيمانهم وأصبحت الحياة مع المسيح ذكريات ادوا ظهرهم لأورشليم وللصليب وراجعين بلادهم زي كده نوع من الارتداد أو بعيد عنكم ضعف الإيمان إنما المسيح ما يسيبش ولاده بالسهل فقرب منهم بنفسه اقترب يسوع نفسه وكان يمشي معهم من اتضاع المسيح انه يجي لنا في اي وقت تلاحظوا انه مثلا قعد مع السامرية على البير وهي رايحة تملى مية وقابل زكة في الطريق وهو مسافر تاني على الشجرة وادي هنا الناس مروحة مكتئبة وهو مروح معاهم وقابل التلاميذ في السفينة وقابل الجموع على الجبل مفيش مكان ما كانش المسيح يقابل فيه الناس عشان يوصل لنا رسالة هو دايما معانا هو في كل مكان موجود في كل لحظة قريب بس هي العين العيب في العين ومسكت أعينهم عن معرفته فقال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين يعني هو ابتدى ايه يبكت كده وينكش يبكتهم مالكوا وشكوا عامل كده ليه عابسين يعني مكشرين مكتئبين وايه الكلام اللي نازل منكم كده تتطارحان يعني كل واحد بيقول همه للتاني عمالين يقولوا يا خسارة ده احنا بس كنا و... واللغة اللي كلها كده نوع من الندم والانكسار فربنا قاعد ماشي وسطي معاهم كأنه مسافر في السكة رفيق طريق وبيسمع الهم فقال لهم ايه بقى اللي انتوا بتحكوا فيه وانتوا كده مكشرين ربنا يسوع له المجد ما يحبناش مكشرين ما يحبش الحزن الرديء في حزن اسمه حزن رديء او حزن بحسب مشيئة حزن بحسب العالم يقول حزن العالم بولس يقول كده ينشئ موتا في كلام كئيب وحزين يخنق يجيب اكتئاب ويجيب امراض وما يفيدش في حاجه اللغة اللي كلها انكسار وندم بدون روحانية بدون توبة بدون حب دي ما تبني ما تبنيش ده الواحد قاعد مهموم اصل فلوسه راحت وده يعني هيعمل فيك ايه فربنا ما يحبش الحزن الرديء انما يحزن يحب الحزن المقدس في حزن مقدس يسميه بولس حزن بحسب مشيئة الله يعني ربنا يشاء ان نحزن حزن التوبة يعني الواحد يندم على حياته يقوم يبتدي حياة جديدة دي حاجة حلوة طوبى للحزانة لأنهم يتعزون ده حزن حلو إنما واحد حزين لأنه خسر حاجة خسر مركز خسر فلوس حتى صحته ده حزن مش بحسب مشيئة الله يقول له مالك عابس ليه مكشر ليه ايه في الدنيا يستاهل انك تتضايق ان كنت انا معاك كان المسيح قام ايه يخليك يعني عابس انما هم لسه ما فهموش القيام وأنتما ماشيان عابسين فأجاب أحدهم الذي اسمه كليوباس وده يؤكد أن الاثنين دول مش من الاثناشر والبعض قال قد يكون من السبعين رسول البعض قال كده والتاني البعض بيقول لأن لم يذكر اسم الثاني بعضهم قال احتمال لوقا وفي كتير قالوا لا لوقا غالبا ما عرفش المسيح في الأيام دي عرفها على يد بولس بعد كده فاحتمال يكون واحد تاني اسمه سمعان برضه غير سمعان بطرس خالص طبعا بطرس فضل في اورشليم فكليوباس ده قال له ايه هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام الحقيقه الكلمه دي تفيدنا في الزمن ده النهارده يطلع ناس يقولوا قصه المسيح مش حقيقيه والمسيح ما اتصلبش شوفوا كليوباس بيقول ايه بيقول له ايه يا عم هو في حد في اورشليم ما سمعش فاهمين هو انت غريب عن البلد عشان بتقول الامور اللي بنتكلم فيها دي غريبه غريبه ازاي ده انت اللي غريب ده ما فيش حد في اورشليم وهي تعدادها يمكن نص مليون في الوقت ده عدد كبير وبالذات وقت العيد بتبقى مئات الالاف بيجوا يحجوا اليهود من كل بلد ينزلوا اورشليم لان دي كانت ايام الفصح اسبوع الفطير ده لسه قال له ايه ده وانت مش عارف احنا بنحكي في ايه هو في حد ما يعرفش معنى كده ان ما في ما فيش حد ما عرفش ان المسيح اتصلب في الزمن ده قال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام برضه يمكن هو كليوباس يقول له صحيح انت غريب وهو فعلا المسيح غريب غريب بس بالمعنى الحلو غريب عن حزن هذا العالم وعن مؤامرات اليهود وعن المأساة اللي الناس بتتفرج عليها لا هو المسيح مش مش بلده الدنيا دي بلده السماء وعاوزنا نعيش بنفس المفهوم نبقى عايشين يومين في الدنيا متغربين يعني ايه او نحكي في الظروف اللي بتحصل حوالينا بس كأنها لا تخصنا احنا ناس مش مسكين في الدنيا احنا ناس مش قاعدين للدنيا احنا مسافرين ورا المسيح له المجد اللي قام من الموت فيعني لا يعنينا هذه الامور ساعات يمسكوا واحد مسيحي متدين يقولوا له يا عم انت مش في الدنيا ده اليومين دول فيه وبيحصل وبي يقول لهم انا ما اعرفش يقولوا له ليه انت ما تعرفش ليه انت كانوا زمان يسموه في الصعيد انت خنفاوي خنفاوي يعني خني في قوي خني في قوي دي في القبطي في القديم يعني عايش في السماء هم مش عارفين ان هم بيقولوا حقيقه يقولوا له انت خنفاوي انت مش مش دريان ايوه هو مش دريان مش لانه مجنون ولا معتوه لان دماغه في السماء خني في قوي يعني هو في السماء هو عايش في ملك تاني ملكوت الله فربنا يسوع له المجد يقول ايه فقال لهما وما هي مش قال لهم طبعا انا عارف قال لهم لا قولوا لي طيب ايه هي الامور دي بقى اللي حصلت في اورشليم وكل الناس عارفاها انا اللي مش عارف عشان يحكوا بطريقته ربنا يسوع له المجد يعلمنا كمان فن الحوار المسيح عارف كل حاجة وعارف عاوز يقول ايه من الاول انما في الحوار الجميل الرائي المبني على حب اسمع الاول اسمع الاول اسمع الشكوى اسمعها بنفس الصيغة اللي عاوز يقولها صاحبها حتى لو ملوش حق ما تقطعوش ربنا يسوع عارف كل حاجة انما قال لهم احكوا قولوا فابتدوا بقى يا عيني يحكوا بقى عن الهم وعن الاحباط وهو يسمع وطبعا صعبان عليه لان كل الكلام ده غلط لكن اهو اداهم كل الفرصه قال لهما وما هي يعلمنا ان احنا نحترم كل الناس واحنا بنسمع الاكتف listening اصبح علم دلوقتي في علم النفس ازاي تسمع اللي قصادك فتريحه ربنا يسوع له المجد طبعا ابو كل الحكمه وفي كل الحب فقال المختصه بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب انا يتهيألي ربنا يسوع سمع الكلمه دي وجرحته بقى انتوا تلاميذ المسيح لغاية دلوقتي بتقولوا عليه إنسانا نبيا بعد كل اللي شفتوه بعد المعجزات بعد قيامة أموات لعازر وابنة ييروس بعد التعاليم دي كلها بعد النبوات اللي انتم ذاكرينها يا يهود ما خلاص انهار إيمانهم فرجع في نظرهم كان كان المسيح لا يليق أن, يكون أن كان دي كان دي فعل ماضي كان ده إيه كان دي تتقال علينا إحنا كان يا عيني زمان في واحد عايش لا تقالش على المسيح كان أبدا كان ويكون إلى الأبد نقولها في الغريبوري إيه أيها الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد مفيش كان بس كان دي تناسب الشخص الغلبان اللي يموت ويخلص أما المسيح لا يموت فقالوا له المختصة بيسوع الناصري الذي كان كان دي بقى فيها انهيار كل الأيام الحلوة والإيمان القديم إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل مقتدرا يعني هم مش بينكروا معجزاته والقول ولا بينكروا تعاليمه أمام الله وجميع الشعب يعني قدام ربنا كان حاجة عظيمة قدام كل الناس انبهرت بيه كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا شوفوا الناس دول بيقولوا تاريخ مظبوط الذي اشترك في قتل ربنا يسوع له المجد هم رؤساء كهنة اليهود أولا ولن يبرئهم أحد ثم الحكام الرومان ثانيا ولن يبرئهم أحد من العملة اللي عملوه فدول اشتركوا في صلب المسيح الناس بتقولها ببساطة أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت قضي عليه بالموت حكم قضاء وصلبوه ونحن كنا شوفوا كان وكنا منتهى البؤس لما الواحد يتحسر على الأيام اللي فاتت يقول كان وكنا كان وكنا دي ما تنفعش خالص في الحياة الروحية هو هو أمس واليوم والى الابد ما عندناش كان المسيح اللي على المذبح هو هو اللي كان ماشي معاه وسيظل معنا الى الابد ما فيش كان ما فيش كن نحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل طب ما انتوا عارفين حاجه كويسه بس فاهمينها غلط يعني هم مذاكرين نبوات شويه فقالوا ده احنا كنا فاكرينه هو ده اللي هيفدي اسرائيل وما طلعش هو ده هو بعينه بس هم فاهمين يفدي اسرائيل يعني ايه يعني يطرد الرومان ويحرر اسرائيل من حكم الرومان لا المسيح مش جاي عشان الكلام الصغير ده جاي عشان اكبر من كده الرومان هيمشوا هيمشوا انما الشيطان هو المشكل الموت هو المشكل انما الرومان جه قبلهم فرس ويونان وبتاع كل ده كلام بسيط الحريه من جوه هي المشكله مش من بره حكم الموت هو المشكله مش حكم الرومان فكنا نرجو أنه المزمع أن يبدو إسرائيل ولكن مع هذا كله يعني مع كل اللي عمله اليوم له ثلاثة أيام شهادة التاريخ أن هذا اليوم اللي بيتكلموا فيه يوم الحد فات على صلبه ثلاثة أيام برضه واحد يسأل يقول جت منين الثلاثة أيام هو الحد مات المسيح له المجد على الصليب حوالي الساعة 3 الظهر يوم الجمعة أقصد أخطيت ثلاثة الظهر إذا حسبت الجمعة يوم لأنه فاضل على نهايتها أربعة وخمسة وستة اليوم يخلص ستة مساء وأي جزء من اليوم في التعداد عند اليهود يحسب يوم زي نظام الأوتيلات اللي بتستغل الناس لو رحت على آخر اليوم ياخدوا منك على طول حساب يوم مش مهم جت الساعة كام فاتحسبت الجمعة يوم السبت كله من ستة لستة يوم مقفول الحد بدأ ستة مساء السبت فعلى فجر الحد طبعا الحد اتحسب يوم واخدين بالكم فبيقول عشان كده ساعات نقولها في اليوم الثالث يعني ثالث يوم من الجمعة جمعة سبت حد بقت في الثالث وساعات تتقال بعد ثلاثة أيام تمشي دي أو تمشي دي له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك شوفوا بقى الخبر اللي جاي بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر يعني دول دريوا بالخبر بتاع له 24 برضه اللي هو في أوله اللي حكاية المريمات والزيارة والقبر الفاضي و... بعض النساء منا مننا يعني من اللي ماشيين ورا المسيح حيرونا حيرونا دول قالوا الحقيقة حيروكوا ليه لخبطونا لما كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي طب بصراحة بقى ملكوش حق طب ده المسيح قايل انه هيقوم والانبياء قالوا انه هيقوم وكان مقتدرا في القول والفعل امام الله والناس وستاتكم هيكذبوا عليكم ليه ناس منكم مش واحدة ولا اتنين دول كتير كانوا عند القبر وقالوا شافوا ملائكة والملائكة قالوا انه حي ومضى قوم من الذين معنا الى القبر معنى كده ان هم حضروا دخلت المريمات على الرسل الحقوا المسيح قام المسيح مش في القبر جري بطرس ويوحنا وراحوا القبر ولقوه فاضي حضروا ده كله الصبح فبيقولوا مضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه لسه ما كانش عارفوا إن سمعان شافوا بعدها بشوية أما هو فلم يروه يعني عندهم أكثر من شهادة عن القيامة شهادة النساء ثم شهادة بطرس ويوحنا لما راحوا ورجعوا وقالوا فعلا القبر فاضي وما شفناه وما لقيناهوش في القبر وشهادة المسيح قبل كده لوحده عن نفسه فقال لهما خلصوا بقى الكلام بدأ المسيح يتكلم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان الغبيان مش شتيمة هنا في الأصل اليوناني مقصود بيها أنه البطيء في الفهم كمان عشان كده متعبرة بطريقة تانية مش الفهم العادي الفهم الإيماني أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان ليه يا رب كده قال ملهمش حق المسيح شهد عن قيامته والأنبياء شهدوا عن قيامته والتلاميذ شهدوا ان قيامته والنساء اخبروا بخبر قيامته ودول برضه سايبين اورشليم ورايحين رايحين عمواس فلا ملكوش حق الكلمه دي تقالي كلنا نستاهل نسمعها ايها البطيء القلوب في الايمان لان احنا بنشوف كتير يا اما بنشوف ايد ربنا تعمل معانا معجزات وخيرات وبركات ويرجع الواحد يتشكك ويضعف في لحظه يقول له انت سايبني ليه سايبك عمره ما سابك انت يا رب شادد عليا ليه انت بطلت تحبني انا ما بقتش عارف انت بتسمع ولا مش بتسمع ايها البطيء القلب في الايمان بعد كل اللي سمعته كل اللي شفته جاي تقول كده جاي تتشكك تتشكك ازاي ده انت تلاميذ المسيح له المجد ايها البطيء القلوب في الايمان معنى كده في قلب سريع في الايمان وفي قلب بطيء ودي برضه مرتبطة بالكبرياء والذات والعقلانية والحاجات اللي بتصد الإيمان في واحد إيمانه بسيط زي الأطفال تقول له يصدق على طول وفي واحد يتفلسف زي اليهود ما شافوا سمعوا بشعر راسه وبعد كده ما اقتنعوش وما أمنوش وفي ناس في النص البطيء القلب في الإيمان يعني إيه أهو بالعافية بياخدها خطوة خطوة زي اللي بيحبي في الحياة الروحية أه كويس بس يستحق اللوم والعتاب كم وعظة سمعتها وكم خبرة مع ربنا طول حياتك كم معجزة في حياتك كم خطية ربنا سامحك عليها كام كام كام وبعد كده تتشكك أيها البطيء القلب في الإيمان لا قلبك بطيء قوي غيرك أشطر خدها من أول لقاء وخدها جاري بجميع ما تكلم به الأنبياء يعني أنتوا ليه ما أمنتوش بالأنبياء مش أنتوا يهود بطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء لو أمنت بكلام الأنبياء كان هيبقى إعلان القيامة سهل سهل سهل قدامك واضح كنت هتصدق أما كان ينبغي أن المسيح يتألم هو أنتوا لغاية دلوقتي مش فاهمين إنه كان لازم المسيح يتألم هنا ينبغي تؤكد فكرة الخلاص اللي احنا بنحكي فيها دايما ان المسيح ما ماتش كده ده هو جاي عشان كده المسيح جاء ليخلصنا عن طريق موته وقيامته فكان ينبغي ان المسيح يتألم ويموت ده البلان كده الخطة كده محكمة ومعدة من قبل تأسيس العالم فازاي مش فاهمين وانتوا ناس يهود عندكم نبوات أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده يعني لازم في ألام تسبق الأمجاد عشان يرجع المسيح لمجد أبيه لأنه قال ليلة صليبه مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أنا مجدتك على الأرض مجدني أنت كمان بمجدي أنا اللي كان لي عندك من قبل ما الدنيا دي تتخلق لأنه أخلى ذاته أخذ صورة عبد فقال له أنا هدخل على الآلام أهو إحنا بعد كده نطلع إيه في الأمجاد عشان كده بولس يقول إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه فقال لهم ده كان عادي كان لازم تفهموا أن المسيح لابد أن يتألم أولا لكي يتمجد أخيرا لازم تبتدي بالموت وتنتهي بالقيامة ده اللي بيحصل معانا دلوقتي احنا لما نقرب على آلام الموت ما بنخافش ليه بصين على المجد اللي وراه على القيامة اللي وراه ثم ابتدأ ما هي السكة طويلة هم قالوا لهم كلمتين في ربع ساعة السكة كذا ساعة أطول وعظة يمكن وعظها ربنا يسوع لنفرين واحد يقول له يا رب طب مش خسارة نفرين ياخدوا منك كل الساعات دي لكن ربنا يسوع زي ما اهتم بالالافات يهتم بكل واحد وما استخسرش في الوقت ابتدى بقى ابتدى يعني هياخد بقى شوط طويل هيعمل ايه ربنا يسوع دلوقتي هيبتدي من اول صفحة في الكتاب ده يكشف لهم عن حضوره في كل صفحة هيحكي لهم من اول التكوين اين هو فين المسيح فاهمين الفكرة اذا المسيح له المجد هو اللي كشف عن ما قيل عنه في العهد القديم حتة حتة ابتدأ من موسى موسى هنا لا يقصد موسى كشخص إنما موسى يقصد به إيه أصفار موسى أصفار موسى الخمسة تكوين خروج لاويين عدد تسنية اللي بنسميها التوراة فساعات كانت تتسمى توراة موسى وساعات تتسمى موسى بدأ من أصفار موسى وبعدين دخل بعدها من جميع الأنبياء عند اليهود العهد القديم مقسوم كتابين كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه النبويين اللي هي كل مجموعة الأنبياء داخل فيها الأسفار التاريخية والأسفار الحكمية والشعرية والمزامير وكله فهو خد الكتابين من الأول للآخر السكة طويلة هيبتدي يقول لهم شوفوا بقى أنا اللي خلقت المسيح هو اللي كان بيخلق الدنيا لأن به كان كل شيء ويحكي لهم بقى أنا رحت لأبونا إبراهيم بس ما كانش بيقول أنا كان بيقول لهم المسيح هو اللي ظهر لابونا ابراهيم او كلمه الله وقال له هيحصل ويحصل ابتدا يكشف لهم كل القصص اللي ماشيه من اول العهد القديم ومن كل كلام الانبياء يقول لهم ميخا قال انا هتولد في بيت لحم او المسيح هيتولد في بيت لحم هم لسه مش عارفين ان هو المسيح واشعيا قال لازم ثقبوا يدي ورجلي وقال كمان انه لازم امه تبقى عذراء وقال كمان زكريا انه هيتباع ب 30 من الفضه وقال انه هيتزف يوم دخوله اورشليم بزف العالم كله هيسمعها راكبا على اتان وجحش ابن اتان وقال وقال وقال كل اللي بيقول ده ربنا يسوع بنفسه بيشرح العهد القديم وبيشرحه من منظور واحد اين يختبئ المسيح في العهد القديم في يوحنا خمسة كان بيقول لليهود فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي يبقى الكتب دي اللي هي الكتب المقدسة تشهد للمسيح عشان كده اليهودي أعمى اليهودي اللي عايش لغاية النهاردة أعمى يقول عنه بولس على عينينه غمامة على عينينه على عينيه ال- زي حجاب البرقع اللي كان على وش موسى قال لغاية النهاردة البرقع باقي باقي يعني ايه اليهودي عنده عنده ما يشهد للمسيح آلاف من الشهادات إنما البرقع موجود فمعطل لهم عيون يبصرون ولا يبصرون ربنا يسوع بقى كان ابتدى يكشف عن عينيهم وهم يهود حتة حتة خلي بالكم ومش راضي يكشف كله مرة واحدة عشان السكة ما تخلص عاوز يقول كل اللي عنده وهم أمسكت أعينهم عن معرفته أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجد ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية خلصوا الستين غلوة وهم إيه هيقولوا دلوقتي ما كانوش حاسين بالسك ما هو بقى اللي يحب ربنا ويقعد مع ربنا ما يحسش بالوقت إنما اللي بيحس بالوقت بقى لسه لسه مش شايف ومش سامع لما لما تدخل قداس وتلاقيه خلص بسرعة تقول صحيح ده القداس خلص بسرعة لما يكون لسه الواحد بيبص في الساعة امتى هيخلص يبقى لسه لسه امسكت اعينهما لسه الكلام مش داخل انما لما تحب ربنا مش هتحس بالوقت انت بتقضيه مع ربنا قعدوا كذا ساعة وقربوا من القرية التي كان منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد ليه عمل كده ربنا هو اصل ربنا ما عادش له مكان على الارض خلاص لا اورشليم ولا عمواس ولا الجليل خلصت القصه خلاص مكانه في السماء بعد القيامه مكانه الطبيعي عن يمين العظمه في الاعالي فهو له مكان ابعد بس هم افتكروا على القريه اللي بعدها انما قال لهم انا لسه قدامي شويه يعني انا ايه السفر ما خلصش عندي هو بيتكلم عن السماء هم فاهمينه بيتكلم عن الارض وتظاهر كانه الى مكان ابعد عشان يشوف تاثير الكلام لو قالوا له طيب فرصه سعيده احنا انبسطنا كانت فاتت عليهم اجمل لحظه في حياتهم كان ممكن يقولوا له طيب مع السلامه تسافر بالسلام انما هو كان عاوز اللي حصل ايه اللي حصل قالوا له لا مش هنسيبك هو يحب كده ربنا يسوع هو يدخل ويقرب بس لازم في رد فعل هتقول له لا يا رب مش هسيبك ولا تقول له طب شرفتنا لا ده في سفر النشيد يقول امسكته ولم ارخيه يعني ايه قلت له مش ماشي شغل بقى صعايده شغل ناس كرمه وقالوا له لا مش هنسيبك تمشي ازاي الدنيا ليلت ده معناه يا جماعه طلعوا من الصبح يمكن عن 9 10 الصبح وصلوا على الغروب مثلا أربعة خمسة مساء قالوا له هتسافر فين تاني مش هنسيبك فيقول تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه ألزماه يعني ألح عليه يقعد قالوا له لا لازم تقعد معانا ربنا يسوع يحب دي ودي في أول إنجيل يوحنا لما كانوا ماشيين وراه يوحنا كده وواحد تاني قال لهم عاوزين ايه؟ وندراء والسعد قالوا له انت فين بتقعد فين عاوزين نقعد معاك قال لهم تعالوا اقعدوا معايا فربنا يسوع يحب اللي يمسك فيه يحب اللي يلزمه ربنا يسوع ضيف خفيف في بيوت كتيرة قوي ما بتحسش بيه يخبط محدش يسمعه ولو دخل بعد خمس دقايق يمشي لأن محدش قاعد له محدش مرحب بيه وفي بيوت تستضيف المسيح وتلزمه تقول له بيتك ومطرحك وما تطلعش منه ابدا شوف اللي يريحك نعمله عاوز صلاة عاوز انجيل عاوز خدمة عاوز محبة اللي انت عاوزه بس خليك في البيت فألزماه قائلين امكث معنا تقعد معانا لأنه نحو المساء وقد مال النهار نحو المساء يعني داخلين خلاص يعني يمكن قبل كده بساعتين داخلين على الليل والنهار مال يعني ايه نص النهار 12 واحدة يبقى مال دخلنا في النص الثاني او ابتدى ينزل الشمس بتنزل مش بتطلع خلاص معناها سفر كان طويل واجهاد طبعا سفر على الرجلين قد مال النهار ونحن نحو المساء فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك شوفوا لو هو ضيف عادي المفروض هم مين اللي يعمل كده أصحاب البيت أصحاب البيت يمسكوا الخبز يقسموا ويقطعوا ويدوا له إنما أول ما قعد على الترابيزة لقوه مسك الخبز وبارك بارك دي بقى حركة ما كانوش يغلطوا فيها من وقت الخمس خبزات لما شافوه يرفع عينيه للسماء ويعطي البركة ويبتدي يقسم في بركة بعد كده بقى خدت معناها القوي في سر التناول ليلة خميس العهد أخذ خبزا على يديه الطاهرتين ونظر إلى سوء شكر وبارك وقسم وأعطى اللي حصل هنا برضو اختلف عليه الآباء كتير قوي من الآباء قالوا ده كان تناول لأن هم طول الوقت بيسمعوا الإنجيل طول الوقت المسيح بيتمشى معاهم وقالوا ده قداس ليه هو القداس ايه غير المسيح ماشي معانا طول القداس بيحكي لنا بيكشف لنا عن نفسه بيفتح عينينا بيطرطق ودنا بينور دماغنا عشان ناكله في الاخر هو ده القداس فقالوا كان قداس طويل من بتوع زمان ست ساعات طول السكه ربنا يسوع بيحكي هم سامعين ومفنجلين ومبسوطين وفي الاخر لازم يناولهم عشان يشبعوا بيه بقى بدل ما يبقوا شايفينه بعينيه بعينيهم يدخل فيهم وبعض الآباء قالوا حتى لو ما كانش تناول هم عرفوه لأنه له طقس له نظام دايما حتى في الأكل العادي بيبارك ويقسم إنما نميل إنها تكون سر الإفخارستية فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما بقى هو اللي بيدي طبعا ده مش ضيف عادي هنا يحصل ايه فانفتحت اعينهما ومسكت اعينهما قبلها بكذا ساعة بسبب الحزن والنكد والهروب والاحباط لكن مسافة السكة نسيوا المود اتغير تيجي الكنيسة وانت محبط قرفان تعبان منهار كئيب مهزوم ده طبيعي طبيعي تيجي الكنيسة وانت كده بس ما ينفعش تخرج من الكنيسة وانت كده لو دخلت القداس من بدري وطرحت همك عند ربنا وقال لك لا مالكش حق انت قلبك بطيء بس في الايمان خد عندك ده انا معاك وانا جيت اتالم عشانك وانا قمت وانا بحضر لك السماء ويقعد المسيح يتكلم يتكلم يتكلم في الاخر تلاقي نفسك مش عارف كنت متضايق من ايه ومش لاقي خالص النكد والكآبة اللي كنت ابتديت بيهم راحوا فين خلاص بخروا لأنك قضيت ساعات مع ربنا يسوع وانتهيت بنهاية رائعة أنك شفته بعينك مش شفته بعينك ده أنت أكلته أكل وهنا يحصل حاجة غريبة انفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهم واحد يقول يا رب يعني يا دوب هيسجدوا لك ويبوسوا رجليك ويقولوا لك اخطينا سامحنا احنا اتشككنا وضعفنا وانت قفشتنا واحنا هربانين من اورشليم وحقك علينا لا خلاص اختفى عنهما ليه اصل ربنا يسوع له المجد بعد قيامته عاوز يعلمنا نظام جديد لن يستمر المسيح معنا بجسده منظورا انما سيستمر معنا بالايمان فمش لازم نفضل شايفينه بعينينا زي الأول كفاية شفناه كتير من هنا ورايح هو موجود ومعانا وبيتكلم وبيكسر وبيقدس وبيناول لكن مش لازم نشوفه بعينينا عشان كده تلاحظوا هيرجعوا جري والمسيح معاهم بس ايه المرة دي مش شايفينه بس معاهم فاهمين الفكرة هو عاوز ينقلهم من المعية المنظورة للمعية الغير منظورة دي نقلة بقى الإيمان نقلة العهد الجديد مش لازم تشوف ربنا بعينيك إنما لازم تشوفه بقلبك لازم يبقى ربنا حاضر قصاد عينك أكتر ممن لو كان قدام عينك لأنه كان قدام عينيهم ومش عارفينه دلوقتي مش شايفينه بعينيهم بس إيه متأكدين بالإيمان إنه معاهم واضحة الفكرة؟ وعشان كده بعدها بشويه هيظهر في العليه فجاه فجاه يعني عاوز يقول ايه يقول انا كنت ما كنتوش شايفيني انا كنت وسطكم من بدري وسامع كلامكم وهمكم من بدري وانتوا بس عينيكم مقفوله انا بكشف لكم عن حضوري انما حضوري مستمر واضحة الفكرة ففجأة هيلاقوه قاعد وسطيهم في العلية من غير ما يستحباب عشان يأكد نفس المعنى اختفاء المسيح مش محبط عشان كده تلاقوهم ما تضايقوش ليه؟ خلاص هم مش عاوزين يعرفوا أكتر من اللي عرفوه المسيح قام بالحقيقة قام المسيح حي وحي إلى الأبد المسيح فينا خلاص مش عاوزين أكتر من كده مش لازم يبقى معانا كفاية إنه فينا مش لازم يبقى قدام عينينا حرفيا خليه قدام عينينا بالإيمان مش لازم يتمشى معانا برجليه إنما هو بيتمشى معانا بروحه بحضوره فاحنا كده مش خسرانين حاجة ينقلنا المسيح نقلة يقول عنها بولس إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد فإننا الآن لا نعرفه بعد حسب الجسد يعني إيه لا نعرفه بعد حسب الجسد يعني فيش داعي تطلب ظهور للمسيح عيني عينك يقول واحد من القديسين مرة جاله الشيطان قال له إيه قال له أنا ملاك وجاي أقول لك المسيح جاي دلوقتي قال له لا يجي يعمل ايه جاي خلاص الدنيا خلصت قال له لا لسه ده جاي لك مخصوص قال له لا انا متفق مع ربنا يسوع مش هشوفه غير وهو جاي على السحاب انا معايا وعد انه يجي على السحاب واشوفه ساعتها واشوفه وما نزلش عيني عنه الى الابد ستنظره كل عين يقول كده الكتاب هنظره وجها لوجه في الابديه على هذا الرجاء نعيش انما من النهارده مش لازم نشوفه بعينينا لكن محتاجين الإيمان ده الإيمان ده اتفرش بإيه؟ اتفرش بالتعليم بالكتاب المقدس اللي حرك القلب وظبط العقل ونوره كلمة ربنا فضلوا ماشيين مع المسيح والمسيح يفسر ويشرح ويكشف وينور بقوا حاجة تاني خالص دخل اليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه أو عرفاه ثم اختفى عنهما هنا ندخل في كلمة عرفاه دي كلمة معرفة دي كلمة غامضة في الكتاب وعميقة معرفة ربنا مش معلومات معرفة ربنا هي قصة حب بين الإنسان وبين ربنا عشان كده احنا بنعتبر الأطفال يعرفوا ربنا الطفل يعرف ربنا والكبير ينمو في معرفة ربنا لغاية ما يرجع لإيمان الأطفال إنما معرفة ربنا هي معرفة الخبرة زي تعبير ذوقه لو أنا قلت لك تعرف التفاح تقول لي طبعا بس أنت بتجاوب على أي أساس أنت كلت لو أنت ما كلتوش شفته في صورة تبقى ما تعرفوش شفت التفاح في صورة إنما لأنك دقت بقيت عارف بتتكلم عن إيه معرفة الله هي معرفة الذوق والاختبار والعشرة وأعمق مستوى هي معرفة الاتحاد عشان كده تلاحظوا الكتاب المقدس استخدم الكلمة دي للتعبير عن حاجة غريبة أوي لما كان يتكلم عن علاقة الرجل الخاصة بزوجته كان يقول عرفها عرفها يعني اتجوزها اجتمع بيها هذه العلاقة الخاصة جدا هي اللي ربنا بيعرضها علينا في علاقته بينا على المستوى الروحي انك تعرف المسيح مش معلومة مش فكرة مش وعظة مش آية إنما ذوق واختبار مستمر إلى درجة العشرة الخاصة السرية جدا عشان كده تلاحظوا أن أوريجانوس الفيلسوف نعتبره علامة قال معنى جميل عن القداس قال احنا طول رحلة القداس بنتعرف على المسيح زي اللي بيتخطبه في الخطوبة تلاقي تعارف معرفة بس من غير اتحاد معرفة ايه اخد وعطا وكلام وعشرة وحب ومشاعر بس مفيش التصاق مفيش اتحاد كامل وعند بقى نهاية القداس يحصل الجواز الجواز يحصل ازاي لما ناكل المسيح أكل كأننا اتحدنا بيه كأننا تزوجناه الكنيسة اتجوزت المسيح واضحة الفكرة عشان كده ساعات اللي يحضر القداس بس بيقف عند الخطوبة لو ما كانش هيتناول لم يثبت فيا وأنا فيه المعرفة الكاملة ده اللي حصل مع تلميذي عمواس فضلوا يتعرفوا والمسيح يحكي ويشرح ويكشف وينور انما في اخر القعده كان في لقاء سري لقاء عجيب خدوا الجسد وعرفاه واختفى عنهما بس بقى جوه خلاص ما بقاش بره ما بقوش محتاجين يشوفوا بعينيهم كمان ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب هما بصوا لبعض وقالوا لبعض انت قلبك كان زي اللي انا كنت حاسس بيه ما هما ما كانوش بيتكلموا طول السكه كانوا بيسمعوا قال له انت حسيت باللي انا حسيته قال له اه كان قلبي والع كان عمال يدق كل كلمه كانت بتخليني اشوف حاجه ما كنتش شايفها واحس باحساس ما كنتش حاسه قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا بتزعلوا انتوا لما ابونا يقول يا جماعه اللي ما حضرش قبل الانجيل ما يتناولش ابونا اصله بيقول لك انت فاتك نص عمرك لانك ما حضرتش القرايات بولس بيقول ايه وبطرس بيقول ايه والانجيل كان بيقول ايه قلبك ما التهبش قلبك ما فرحش قلبك ما شافش جاي تتناول وانت ما تعرفتش بالمسيح ما دقتش حلاوته فين القلب الملتهب ده انت تيجي من بدري قوي عشان تتمتع بالاعلانات دي كلها وبحديث المسيح الحلو معاك طول القداس بالذات في القرايات وبعد كده ادخل بقى الى فرح سيدك والى المعرفه العميقه في السر فقال له الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق اكتر حاجه تحرك القلب كلمه ربنا واحنا سايبين قلبنا تقيل بهموم الدنيا وسكر الدنيا و... والحاجات دي والقلب ممكن يبقى منور وهايز بربنا ويوضح لنا الكتب يبقى ربنا يسوع له المجد هو اللي كان بيكشف الكتب الكتب دي كلمة تقال على كتب العهد القديم كان المتوقع يقولوا ايه الدنيا ابتدت تليل والسفر خد خمس ست ساعات على الاقل يبقى الطبيعي يعملوا ايه يناموا الليلة دي يصحوا تاني يوم الفجر ويرجعوا بقى يفرحوا اصحابهم ابدا ما يقدروش يناموا بعد اللي حصل ما يقدروش يقعدوا الساعة أربعة خمسة يعني هيدخل عليهم الضلمة وهم راجعين مش مهم طب الضلمة خطر دي سكك ما فيهاش نور ولا كهرباء ولا عربيات ولا إسعاف ولا مش مهم مش مهم أي حاجة فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم بس غالبا خدوها جري ما خدوهاش ماشي غالبا مش عشان الضلمة من الفرح من الفرح هم كانوا بيجروا رجليهم جر انما دلوقتي في صحة في صحة ربنا يدي صحة يدي طاقة من الفرح في العهد القديم يقول فرح الرب هو قوتكم لما تبقى فرحان بربنا تحس انك انت شباب وتحس انك انت فيك طاقة ما كان مش بتاعتك ايوه طبعا هيرجعوا السفرية دي كلها على رجليهم تاني مين يصدق مهما كان برضه لا معلش دي طاقة مش بتاعتهم رجع إلى أورشليم رجوعهم لأورشليم له معاني عميقة معناه الانحدار اللي وقعوا فيه طلعوه تاني واليأس اللي دخلوا فيه غلبوا الرجاء والهزيمة اللي اتهزموها غلبوا فيها تاني وهم راجعين أورشليم راجعين يموتوا مش مهم راجعين ماسكين رقبتهم على ايديهم مش مهم راجعين لليهود المفترين مش مهم وراجعين هيقولوا في عين الشمس المسيح قام واللي مش عاجبه مش عاجبه طب مش خايفين لا مش خايفين كنا خايفين الصبح لما بعد ما شفنا المسيح وسمعناه وكلناه لا خلاص لا مفيش خوف ولا يأس ولا إحباط ولا هم ولا نكد المسيح قام خلاص يحصل اللي يحصل يموتونا يشرحونا هنقوم معاه ايه المشكلة وجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم طبعا دخلوا العلية المكان اللي سايبينه الصبح فلقوا الحداشر الاتناشر خلاص بعيد عنكم يهوذ هلك وكان معاهم شوية التلاميذ حبايبهم دول داخلين يقولوا استنوا المسيح قام لقوا الحداشر بيقولوا ايه المسيح قام يعني الاتنين بشروا بعض ما كانش خبر مفاجأة لأنه على العصر أو على بالليل كله كان عارف فهم جايين يقولوا لهم احنا شفنا المسيح وسمعناه وقعد معانا طول السكة وحكى لنا وكلناه المسيح قام بالحقيقة قام فلقوا ال11 كمان يقولوا لهم احنا كمان اتأكدنا مش بس كلام النساء ولا كلام بقية الناس إنما إيه وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة دي اللي خدنا منها إيه الرب قام كأن دول جايين يقولوا خريستوس أنستي ودول بيردوا عليهم ويقولوا أليسوس أنستي دول بيقولوا الرب قام والتانيين يقولوا بالحقيقة قام وظهر لسمعان يعني بده أمارة إن في اليوم ده الصبح كان سمعان كمان شافه ودي اللي احنا قلنا عنها ان كان لقاء سري خاص بين سمعان وبين المسيح عشان ما يبقاش في احراج بسبب الانكار اللي حصل اما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق هما بقى بيحكوا بيحكوا عشان كده ربنا يسوع له المجد ممكن يعمل شغل مع واحد او اتنين انما عارف ان الشغل ده هيسمع واخدين بالكم محدش يستخسر في الخدمة انك تتعب مع شخص الشخص ده ممكن يبقى كارث والكارث ده هيعمل شغل كتير قوي فالشغل مع الكتير زي القليل عند ربنا فيقول كان يخبران دي كرازة برضو ده مبدأ تاني يا جماعة أكتر شرطين يخلوك تبشر إنك تحب الإنجيل وقلبك يلتهب بيه وإنك تاكل ربنا أكل إنك تعاشر المسيح وتتمشى معاه تطلع من همك وتعرف قوة القيامة وإنك تلتصق بيه في معرفة حقيقية اطلع للدنيا كلها قول المسيح يعني هتبقى كارث هتبقى مبشر هتبقى خادم مش لأنك حافظ وعارف لأنك بتحب ربنا ومش خايف من الموت ومش ماسك في الدنيا زيادة عشان كده احنا كل قداس نتعهد قدام المسيح ونقول له أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك واحنا في السكة واحنا بنسمعه لسه وبعد ما ناكله نطلع كده عشان نقول للناس كلها تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب كان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز أصبحت كده شعار عرفناه عند كسر الخبز صدقوني أنا بقول اللي ما بيتناولش يبقى لسه ما دقش ربنا لسه ما عرفوش واللي ما بيقراش الانجيل او مش فاهم او مش بيحاول يبقى لسه ما عرفش ربنا في معرفة عن معرفة تفرق في خبرة في تذوق في عشرة دي بقى لا يعبر عنها دي حاجة خاصة تبقى جواك مهما قلت مش هتعرف تعبر عن اللي شفته وحسيته لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد